السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بالسابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وقفنا المرة اللي فاتت آه، عند الأسد فاكر يا أسد قلنا المرة اللي فاتت خليك أسد لحد ما أقابلك بكرة النهاردة الحلقة رقم 16 وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء الرحمن جل وعلا في هذه الليلة وفي كل ليلة وأن يجمعنا وإياكم عند باب الريان الذي يدخل منه الصائمون فإذا دخل منه الصائمون أغلق هذا الباب ولم يدخل منه أحد غيرهم الحقيقة ما زلنا بنتكلم عن علو همة الصبيان الصبية الصغار ليه عشان نحفز الهمة عشان أقول لك إذا كان ده صبي صغير وعمل كل الخير ده أنت فين بقى انت اجتهد بقى ويلا يعني قوم كده وانفض غبار الغفله وقول ان شاء الله انا مسلم وموحد انا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولابد ان انا ابذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من اجل اعزاز واعلاء كلمه لا اله الا الله من اجل ايصال هذا الدين الى كل انسان على وجه الارض كنتم خير امه اخرجت للناس. الغلام غلام قصه اصحاب الاخدود احنا قلنا قصه ان هو في يوم من الايام طبعا احنا عشان اللي ما سمعوش الحلقه من اللي فاتت بنقول باختصار شديد جدا كان في ملك الملك دوت كان ظالم وكان بيعبد الشعب ده ليه وكان بيقول لهم انا ربكم والناس كانت خلاص بتعبده على ان هو الاله وكان الغلا- الملك ده عنده ساحر بيستخدمه في السحر وفي اعمال الشر الساحر كبر في السن قال له انا عايزك تجيب لي غلام اعلمه السحر جاب له غلام ذكي جدا علمه السحر والغلام وهو في طريقه بقى يعدي على واحد راهب راهب موحد لله سبحانه وتعالى فكان بيقول له كلمات التوحيد الجميله فالغلام احب الراهب لما حب الراهب آه، يعني ايه زي ما تقول حب في يوم من الايام يتاكد ويعرف اذا كان امر الراهب افضل من امر الساحر ولا العكس هو الصحيح فيعني في يوم من الايام هو خارج من بيته ورايح للساحر لقى الناس واقفين في الطريق وفي حاجه معطلاهم ايه الحاجه اللي كانت معطلاهم لقى دابه كبيره واقفه سد الطريق ومحدش عارف يعدي وجاء في روايه الطبراني الحديث في البخاري ومسلم جاء في روايه الطبراني ان الدابه دي كانت اسد كانت كانت اسد فالمهم آه، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الغلام عمل حاجه غريبه جدا ودي كانت كرامه من كرامات الاولياء وهو في كرامات للاولياء اه طبعا بنثبت كرامات الاولياء وده من منهج او من عقيده اهل السنه والجماعه اننا نثبت ان للاولياء كرامات لكن الفرق بين المعجزه التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم ثلاث انواع إرهاصة إرهاصة بتحصل يعني هي بتبقى معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل البعثة زي إيه هندي على سبيل المثال كده بسرعة شديدة يعني آه على سبيل المثال الإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من أنبيائه ورسله قبل البعثة زي إيه زي قصة آه أصحاب الفيل لما جم عشان أبرهة الحبشي آه، أبرهة الأشرم لما جاء حتى آه، يريد أن يهدم الكعبة جاء عشان يهدم الكعبة فاللي حصل إن وهو داخل عشان يهدم الكعبة آه، ربنا سبحانه وتعالى يسر إن طير أبابيل جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى بأمر من الله سبحانه وتعالى يعني كما قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول خدت بالك فدي كانت إرهاصة لمبعث النبي طب ليه ما أصل أبرهة جاي عشان يهدم الكعبة والكعبة دي هتكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا بد من وجود الكعبة وخد بالك من حاجة بقى النبي عليه السلام ولد في عام الفيل بل تعجب وأنا بشتغل في كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت على رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في عام الفيل فحسب لا بل ولد في يوم الفيل يعني نفس اليوم ونفس اللحظة اللي كان داخل فيها أبرهة عشان يهدم الكعبة كان في نفس اليوم بيتولد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من ضمن برضو الإرهاصات اللي حصلت للنبي عليه السلام آه ويعني بعض الناس بتحكي إرهاصات الحقيقة آه يعني لا أصل لها ولم تثبت من السنة في السنة وإن كان هذا لا ينقص من قدر النبي عليه السلام هو النبي عليه السلام من غير لا إرهاصات ولا معجزات هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقولوا ان ايوان كسرى مش عارف حصل له ايه و آه، 14 شرفة من آه، من آه، من قصر آه، كسرى آه، وقعت وان نيران المجوس انطفئت وانه آه، ن- نزل ساجدا حاجات كده فاهم ازاي وهذه كلها لم تثبت ابدا آه، آه، في احاديث صحيحة لكن الثابت كما جاء ذلك في حديث رواه أحمد بإسناد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم ولا ينزل عن مرتبة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين ولدتني نورا يخرج منها أضاء له قصور الشام خد بالك دي كانت إرهاصة لمبعث النبي عليه السلام طب إيه الفرق بين الإرهاصة والمعجزة الإرهاصة قبل البعثة المعجزة بعد البعثة ومعجزات النبي عليه السلام طبعا كثيرة جدا جدا أعظمها معجزة القرآن معجزة بلاغية آه، معجزه في اعجاز اعجاز علمي اعجاز بلاغي اعجاز لغوي اعجاز في كل المجالات آه، في هذا الكتاب العظيم آه، اعجاز آه، معجزات كثيره جدا نبع الاصابع من بين نبع الماء من بين اصابع النبي عليه السلام آه، معجزه الاسراء والمعراج من اعظم المعجزات التي حدث النبي عليه السلام يسرى به في جزء من الليل من المسجد الحرام للمسجد الاقصى للسماوات العلى حتى يصل الى سدره المنتهى بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم من معجزات كثيره جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عنها ان شاء الله في حلقه ثانيه فالشاهد في الموضوع ان ان ان هذا الغلام هذا الغلام طبعا الفرق بينهم بين المعجزه وبين الكرامه ان الكرامه تحدث ايضا او هي امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل مش على يد الانبياء بقى ولكن على يد ال- ال- ايه الاولياء اللي هم ايه الاولياء بدءا من الصحابه وانتهاء بقى باخر انسان من اولياء الله عز وجل موجود على وجه الارض يعني الصحابه وانت بقى نازل بقى الصحابه والتابعين وتابع التابعين الى غيرهم المهم ان الكرامه لا تكون للنبي وانما تكون لل- للصحابه ومن تبعهم الكرامه في حد ذاتها يا جماعه هي معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم لان الكرامه لا تحدث للانسان الا ببركه اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وده الفرق بينها بقى وبين النوع الرابع اللي هو ايه دي الخرافات التي جاء بها الم- السحره والمشعوذين والكلام ده كله وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الناس اللي بتبقى ماشيه ويمسك لك التعبان ويبلعه ويطلعه ويطفي النار ببقه ومش عارف يعمل ايه و... ويعمل اعمال شعوذه دي كلها ناس بتستعين بالجن عياذا بالله فرق كبير جدا بين هؤلاء وبين الكرامات التي تحدث للاولياء فكان من ضمن الكرامات الكرامه التي حدثت لهذا الغلام الصغير غلام تسع سنين يا جماعه ايديه قد ايه قد كده حته يعني صغيره كده فاهم ازاي وقدامه اسد فراح ماسك حته حجر حجر هيكون كله على بعضه قد ايه قد كده يعني هو اصلا كفه قد كده صغير فمسك الحجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه وخد بالك هو قلبه ميال لمين للراهب ولذلك قدم الراهب في الكلام قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبه فرمى الحجر فقتل الدبه طب بالله عليك احسبها كده بالعقل حته حجر قد كده من ايدين ال- ال- الصبي الصغير ده تقتل اسد هي ما تقتلوش بس اكراما من الله عز وجل هذا الغلام اتقتل الاسد وربنا اكرم الغلام ده بكرامات تانية الحديث طبعا في الصحيحين اكرموا كرامات ايه يا جماعه ابراء الاكمه والابرص و- والشفاء من امراض كثيره جدا باذن الله يعدي على الاعمى ويسمي باسم الله ويعدي ايده على عينيه ويسال المولى عز وجل له ان يرجع اليه بصره فيعود بصره واحد مريض يجيله فيقرا عليه ويسمي ويسال الله عز وجل ان يشفيه فيشفيه سمعوا الناس عنه بقى صيته ساع بقى صيته زاع ما بين الناس بس قال لك ده راجل بقى ده شاب صغير ولا طفل صغير وليه كرامات ما شاء الله فمين من ضمن بقى الناس اللي سمعوا جليس الملك اللي هو بلغه العصر مساعد ال ال ال ال او نائب الرئيس مثلا واخد بالك سمع بالموضوع ده الراجل ده كان ايه اللي حصل له كان عمي عمي بصره فقد نعمه البصر فقعد يبحث عن علاج يمين وشمال مش لاقي سمع بهذا الغلام فرح جايبه وقال له ما ها هنا قد جمعت لك كل الهدايا اللي انت شايفها في القصر دي كلها انا جمعتها لك بس بشرط ترد لي بصري فالغلام استثمر اللحظه ديت في انه يدعو الى الله هو على فكره كان اي حد بيجي له شوف بقى الهمه العاليه لغلام صغير زي ده كان اي حد يجي له يطلب منه اي طلب يقول له بشرط تؤمن بالله لو امنت بالله ادعو الله عز وجل ان يشفيك فيشفيك يقول له خلاص فكل اللي جاله امن بالله سبحانه وتعالى فلما جاله جليس الملك قال انا لا اشفي احدا وانما يشفي الله الله هو اللي بيشفي فان امنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك فقال ال- هذا الرجل جليس الملك امنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله فمر الغلام أمر يده على عين آه، هذا الرجل الجليس الملك ده فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى وعاد إليه بصره اقرب جلسه ليه مع الحاكم بقى كان مثلا بعد ساعتين ثلاثه فكان كل مره بياخدوه بايده كده ويوصلوا لحد الكرسي المره دي داخل مفتح ما شاء الله ومبتسم وفرحان ان ربنا رد له بصره فدخل فقال له الملك من الذي رد عليك بصرك قال الله قال الله ألك رب غيري انت انت بتعبد حد غيري يا ابني ولا ايه فاهم ازاي فقال اجل ربي وربك الله فرح واخده معذبه الله ده كان جليس الملك ده حبيبك ايوه ما هو مالوش عهود فاهم ازاي هو مصلحته بس مسك جليس الملك وقعد يعذب فيه لحد ما دل على مين دل على الغلام والغلام يعني راح دل على الراهب الملك ذكي في الحته دي بس انما هو ما كانش ذكي في كل الموضوع عمل ايه قال لك بس اقطع بقى بالنسبه له هو بلغته هو اقطع الراس بقى نفسها مين اللي علمهم كل دوت هو الراهب قال له تعالى انت هترجع عن دينك ولا مش ترجع قال له مش هرجع راح جايب المنشار وامر الراجل اللي عنده الج- الجلاد ولا الجزار ولا بتاع وشقه نصين نصين شوف العذاب من مفرق راسي لحد تحت شقه نصين وراح جايب جريس الملك قال له ترجع عن دينك ولا ما ترجعش قال له مش هرجع قال له خلاص وراح شقه برضه هو كمان نصين جاب الغلام بقى ما شقوش نصين ليه؟ لأنه لحد اللحظة ديت عنده أمل كبير إن الغلام الذكي النبيه النابغ دوت يفضل دراعه اليمين. فقال له ترجع عن دينك؟ قال له لا. فراح منادى على الشرطة بتاعته الملك. قال لهم خدوه طلعوه فوق الجبل. فإن رجع عن ديني وعبدني من تاني ف- فخلاص سيبوه. وإن لم يرجع ارموهم فوق الجبل. طلعوا بيه فوق الجبل شوف همه الصبيان عامله ازاي يا جماعه شوف شوف الثبات شوف دروس عاليه جدا في ان هو ثابت على دينه يعني يعني النهارده ممكن واحد كبير في السن واخد بالك يعني مش هقول لك بقى مع اول فتنه ده مع اول قلم يقول له خلاص سلمنا و- وبعضهم من غير قلم يقول له والله ما انت تعب نفسك انا خلاص يعني حبيبك يعني فاهم ازاي؟ وده بيفكرني بواحد من الائمه بتوع السلف زمان كان دمه خفيف جدا حتى في عز البلاء في يوم من الايام دخلوه السجن اتعذب عذاب شديد جدا في السجن ومش عارف ايه والكلام ده كله وبعدين في النهايه من شده العذاب قعد على الارض فالراجل السجان قال له ارجع للزنزانه بتاعتك قال له مش قادر فراح جايب واحد عسكري من عنده وقال له شيله ودخله وزي- وديه الزنزانه فشال الامام فوق كتفه عشان يوصله الزنزانه فالامام في عز العذاب ده كله يعني دمه خفيف يعني فاول ما لقى بص كده لقى نفسه فوق العسكري ده من فوق كده فراح بصص له وقال ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون واخد بالك صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم فالمهم فجه الغلام آه، اول ما قالوا له آه، هت هت هت هترجع عن دينك ولا مش ترجع قال له مش راجع فلسه هيرموه من فوق الجبل فراح عمل ايه اللهم اكفنيهم بما شئت شوف الادب حتى لما بيجي يطلب من ربنا ما ممكن يقول له يا رب اعمهم يا رب يا رب شلهم يا رب لا ما قالش كده عمل ايه قال اللهم اكفنيهم ايه بما شئت باللي انت عايزه انا بس يكفينا شرهم فارتجف الجبل العقل هنا بيقول ايه الجبل اتهز طب ولما اتهز مين اللي يقع طبعا الصبي لانه صغير مش هيقدر يمسك انما الرجاله ممكن يمسكوا لا ده اللي حصل العكس بقى ارتجف الجبل فسقط الرجال وبقي الصبي يا سبحان الملك اه اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك الامر ده قابل للتفاوض لا رفعت الاقلام وجفت الصحف يا سبحان الله لجأ لجأ لله سبحانه وتعالى فنصره الله الغلام ده انت لو منه لو مكانه تعمل ايه؟ اجري بقى وافر بقى ما خلاص بقى الحمد لله فكيت لا رجع للملك طب وايه اللي رجعه للملك ما, ما هو عايز يقتله انا عارف بس هو عنده قضيه تانية عنده هم كبير راجل عنده عنده همه عاليه هو مش عايز بس يعيش وبس وبس لنفسه هو اسلم والحمد لله و... ولعل وعسى يكون من اهل الجنه لكن هو مش دي مشكلته مشكلته ان قلبه بيتقطع على الناس اللي بتشرك بالله وبتعبد الملك من دون الله ازاي اكون عايش في مكان الناس دي بتعبد الملك وسايبه ربنا سايبه ملك الملوك جل جلاله لا لا ما اقدرش ده انا لو هقطط لو مش لو هموت ده انا لو هموت واصحى تاني واموت ألف مره بس عشان الناس دي تعبد ربنا لازم اضحي بنفسي رجع للملك الملك اول ما شافه استغرب قال اين اصحابك فين الناس اللي فين ال- ال- الناس اللي كنت باعتها معاك يعني الشرطه وكده قال كفنيهم الله عز وجل فقال له ترجع عن دينك قال له مش هرجع راح جايب شرطه تانية قال لهم ركبوه قرقور اللي هو ايه مركب صغير وتوسطوا به في البحر و- وامروه ان يرتد عن دينه فان رجع فبها ونعمه عين وان لم يرجع ارموه في الميه وخلصوا بقى فاهم ازاي فخدوه في المركب ووصلوه لحد وسط البحر قال له ها ترجع عن دينك قال له مش راجع طب لسه هيرموه قال اللهم اكفنيهم بما شئت فاهتز المركب فسقطوا جميعا وعاد الغلام خد بالك بقى من الحته الاخيره دي ده المشهد الاخير يدخل الغلام على الملك فيتحول من مأمور إلى آمر إيه؟ من مأمور إلى آمر ده, ده غلام صغير تسع سنين وده ملك مش مش مش كمان أكبر منه في سن ده ملك ملك ملك بلد خد بالك يعني ممكن يعمل فيه اللي عايزه اه بس مش هيكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فقال أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به انت عايز تقتلني والله ما هتقدر تقتلني الا لما تعمل اللي انا هامرك بيه يا الله غلام تسع سنين يتحول من مامور الى امر عزه عزه عزه كبيره سبحان الملك فقال له ما هو خلاص الملك بقى يئس منه قال لك ده لا ينفع يشتغل معايا ولا بتاع وهيعمل لي مشاكل في المملكه بتاعتي انا اخلص منه قال ما هو قال ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد شوف بقى الحته اللي كان الملك ما هيش ايه ما هوش ذكي فيها أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تصلبني تصلبني على جذع نخلة كده ولا أي حاجة ثم تأخذ سهما بس مش من أي حتة من كنانتي بتاعتي أنا وتضع السهم في كبد القوس وتقول والناس جميعا يسمعون بسم الله رب الغلام فإن فعلت ذلك ستقتلني قال له طيب أمر الوزراء جمعوا لي كل الشعب عايز الشعب كله موجود وجمعهم في ساحة كبيرة ووقف وطبعا الشعب عارف ان الملك حاول مره واثنين وثلاثه انه يقتل الغلام ومش عارف ملك مش عارف يقتل الغلام فلما اجتمعوا صلب الغلام وراح ماسك وطبعا الشعب كله بيحب الغلام ياما كان سبب في شفاء فلان وفي رجوع بصر فلان وحاجات كتير يعني فراح واخد سهم من كنانه الغلام ووضعه في كبد القوس وباعلى صوته سمع الناس كلها قال بسم الله رب الغلام ضرب السهم فوقع في صدغ هذا ال- الغلام الصغير فقتل فالشعب قالوا الله اذا كان الملك اللي احنا بنعبده ما قدرش يقتل الغلام ولما خد السهم وقال بسم الله رب الغلام قتله اه يبقى السر بقى فين عند رب الغلام فقام الشعب جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام خسر ايه الغلام خسر نفسه ومات شهيد لكن في المقابل أمة كاملة أسلمت وآمنت ووحدت الخالق جل جلاله ما كان منه إلا البطش الناس الوزراء والحاشية بتوعه قالوا له إيه اللي- إيه اللي أنت كنت فيه دوت ده يعني طبعا قمة الغباء اللي هو عمله ده لأنه لو ساب الغلام يدعو إلى الله أهو ده هيستجيب وده هيرفض ومش عارف إيه إنما الآن الأمة كلها أسلمت فقال إيه اللي عملته ده قد وقع ما كنت تحذر أنت كنت خايف خمسة ستة يسلموا أهو كله أسلم فعمل إيه راح خد الأخاديد وراح جمع الشعب كله بقى خض الاخاديد في مفارق الطرق ما حدش عارف يهرب كل المداخل والمخارج بتاعه البلد فيها اخاديد حفر وولع فيها النار واي حد يجيبه بقى ها تكفر ولا قال لا مش هكفر ارمي في النار ارمي في النار رموا الشعب كله لان الشعب كله رفض ان هو يكفر وامنوا بالله جل وعلا حد مصر لحد اخر امراه كان على صدرها طفل صغير بيرضع فلسه هترمي نفسها في النار صعب عليها طفلها الصغير فوقفت فثبتها الله عز وجل وأنطق الله عز وجل لها هذا الطفل الصغير وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق فألقت بنفسها وطفلها في هذه النار لتكون لهم بردا ونعيما وجنة بفضل الله جل وعلا وفي هؤلاء نزلت سورة البروج سبحان الملك شفت قد ايه غلام صغير صبي صغير شفت قد ايه همته وصلت لمرحله ان هو يضحي بنفسه وحياته وكل حاجه علشان امه كامله تؤمن وتسلم لله جل وعلا. تعالوا نشوف بقى في زمن الصحابه ونشوف ايه الهمه العاليه اللي كانت موجوده عند الصبيه في زمن الصحابه. من اول هؤلاء علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب يا جماعه اول من اسلم من الصبيان على الاطلاق لأن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر وأول من أسلمت من النساء أمنا خديجة وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة لكن أول من أسلم على الإطلاق قبلهم كلهم خديجة أول واحدة رضي الله عنها وأرضاها علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبية النبي عليه الصلاة والسلام بعث يوم الاثنين علي بن أبي طالب صلى مع النبي يوم الثلاث صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب الذي بذل كل ما يخطر وما لا يخطر على بالك لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وكفاية به كفاية بس ليلة ليلة من ليالي علي بن أبي طالب الليلة التي نام فيها مكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة طبعا كلكم عارفين ليلة الهجرة واللي حصل في ليلة الهجرة النبي عليه السلام عنده أمانات كتيرة جدا لأهل قريش وع- وده يعني من ضمن الأمور التي تطيش منها العقول ناس دبروا تسع مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم سبوا النبي شتموا النبي آذوا النبي ألقوا سلى الجزور على ظهر النبي ورموا التراب فوق رأس النبي اتهموه بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لما حد منهم يعوز يشيل أمانة من الأمانات الغالية عنده ما يشيلهاش إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيل حاجه زي كده ولذلك لما يسال ابو جهل ماذا تقول في محمد يسال واحد كده بينه وبين واحد صديقه يعني ماذا تقول في محمد يقول انه الصادق الامين انه الصادق الامين صلى الله عليه واله وسلم يعني هل تتخيل مثلا لو ابو جهل عنده امانه ممكن يروح يشيلها عند ابو لهب ده يعني إيه؟ يعني ده مش هيحصل هنا خالص واخد بالك ولا ابو لهب يروح يشيلها عند ابو جهل يعني هما الاثنين يعني ياكلوا مال الغلابه انما يشيل عند مين رغم ان هو بيعادي النبي عليه الصلاه والسلام ما يشيلهاش الا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام طلب من علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب عارف يقينا ان هم عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وان هم فعلا عملوا الاستشاره بتاعتهم الشيطانيه اللي كانت في دار الندوه واجتمعوا جميعا على راي ابي جهل ان احنا نجمع من كل قبيله شاب فتي جلد آه، ذو نسب وحسب و- فاهم ازاي وناخده ونجيبه ونعمل له السيف نولعه على النار لحد ما الحديد يحمر وغمسينه في السم يصبح السيف مسموم ليه؟ مش هيحتاج بقى لا يقتل من الرقبه ولا يقتل من الراس مش محتاج لو ضربه في اي حته في صباع ايديه في صباع رجليه هيتسم الجسم ويموت في ساعتها فقالوا نجمع كل شاب من كل قبيله آه، شاب واحد ونجيبهم كلهم يخشوا على النبي عليه السلام فيقتلوه ضربه ضربه بضربه رجل واحد فتتوزع ويتقسم دمه بين القبائل فلو حبت بني هاشم عشان تقوم ت- ت- ت- يعني تحارب كل القبائل ما تقدرش ففي الوقت ده هتضطر انها تعمل ايه؟ تقبل الديه دي كانت فكره شيطانيه لابي جهل سبحان الله فالنبي عليه السلام جه بقى لعلي بن ابي طالب قال يا علي نم مكاني نام مكاني طب ما ممكن ما ينامش مكانه اصل النبي عليه السلام لازم يكون في واحد بيأدي الامانات ديت لكفار قريش لان لو واحد من قريش دخل وشاف الامانات دي هياخدها لنفسه فالنبي عليه السلام عايز واحد يوصل كل امانه مكتوب عليها اسمه يوصلها لمين لصاحبها مين اللي يأتمنه النبي عليه السلام كل الصحابه لكن هو عايز علي بالذات علي هو اللي يقوم بالمهمه دي فقال له علي نام مكاني وتسبج آه، ببردي فانه لن يصل اليك مكروه طب وحتى والله العظيم لو قال له سيصل اليك مكروه هل علي بن ابي طالب كان هيرفض ده محال انه يرفض ده يتمنى انه يتقتل مكانه ورغم ذلك نام علي بن ابي طالب مكان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المشركون وكشفوا وجه علي وعرفوا ان هو علي خرج النبي صلى الله عليه وسلم آه، يعني وهو يقرا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واخذ من من تراب الارض والقى فوق رؤوسهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه يعني وشوف علي بن أبي طالب نام وقلق ليلة ليلة فأقر الله عز وجل فراشه ببنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زوجه النبي من فاطمة وكان لها قصة جميلة جدا رواها الإمام أحمد بسند حسن بشواهده إن النبي عليه السلام آه، يعني بعد الهجرة مباشرة جه في يوم طبعا علي بن أبي طالب اتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل يوم بيخش عنده في اليوم ده بقى بالذات وهو داخل عند النبي عليه السلام قال في اليوم ده هفاتح النبي في ان انا عايز فاطمه خد بالك شوف بقى فراسه النبي صلى الله عليه وسلم والشفافيه الجميله اللي عنده اول ما شافه قال يا علي اتريد فاطمه قال اجل يا رسول الله يعني, يعني ايه ودي اول مره إن علي كان ناوي يتكلم يعني قال اجل يا رسول الله قال امعك شيئا تصدقها اياه قال له ما انت عارف يا رسول الله ما فيش طبعا يعني قال اين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها قال انها مكسوره قال اتيني بها فجاءه بدرع درع مكسوره فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم شوف قد إيه التيسير النبي عليه السلام يقول إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشباب دائما على الزواج ويحض أولياء المرأة على التيسير تيسير الزواج حتى لا تنتشر الفاحشة وحتى يعم الخير في المجتمع ويكون المجتمع نظيفا طاهرا بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع علي بن ابي طالب يقلق ليله فربنا يقر عينه بفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عينه ايضا بانه ينجب منها بفضل الله سيده شباب اهل الجنه. يتزوج من سيده نساء العالمين فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وينجب منها سيده شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن كل ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلي بن ابي طالب خاض المعارك ويعني والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل صناديد الكفر قتل عمرو بن عبد ود ويعني وقتل عتاولة الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى وبذل جهدا عظيما جدا في ه- نصرة هذا الدين العظيم فرضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين وما زال الكتاب مفتوحا حتى نلتقي مرة اخرى مع همة الصبيان الذين نشأوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلو الهمم أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون